الحساب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب المعاكسات طيش شباب أم صنع فتيات هذا هو موضوع حلقة اليوم هذا الموضوع الذي نفتحه تلبية لرغبات مشاهدينا الكرام الذين تواصلوا معنا عبر موقع البرنامج الإلكتروني على شبكة الإنترنت وارد جدا ان اختي اختي واختك قريبتي وقريبتك تتعاكس لكن يا ترى المشكله فين والعيب عند مين هذا ما سنعرفه في هذه الحلقه ويسرني ويشرفني بدايه ان ارحب بالداعيه الاسلامي الاستاذ محمود قلعاوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام.
اهلا ومرحبا شرفتنا رحمك الله كما يسرني ايضا ويشرفني ويسعدني جدا ان ارحب بالاعلامي المتميز الاستاذ علاء بستيوني الذي يشرفنا لاول مره مع الشباب اهلا ومرحبا استاذ علاء السلام عليكم نورتنا النهارده في حلقه مع الشباب ربنا يعزك ويكرمك ربنا يبارك فيك ويسرنا ايضا ان ارحب بضيوفنا من الشباب السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام انتظر جميع تفاعلاتكم عبر المداخلات الهاتفيه والارقام المعلنه امامكم على الشاشه وايضا عبر شريط الرسائل القصيره استاذ علاء بدايه قبل ان ادخل في موضوع هذه الحلقه يستهويني ان اسالك سؤال نعم ايهما تفضل كرسي المحاور ام كرسي المناور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ورسولنا محمد الهادي والبشير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم أه، بداية يعني في كل مكان طالما هناك إضافة إيجابية أو قيمة يعني مضافة هتضاف لرصيد النقاش فأنا بقى سعيد يعني بهذا الدور أحيانا كثيرة بيبقى آه، المحاور مقيد بعض الشيء بان هو لازم يكون محايد ان هو بيسال والضيف بيتكلم اكتر في بعض القضايا ساعات الواحد بقى ك- يعني ك آه، آه، هقول انسان عايش في مجتمع بيبقى له اراء بيبقى له اطروحات فكريه معينه اضافات عايز يقولها فبيبقى الافضل ان انا ابقى في كرسي الضيف آه، يعني اقدر اتكلم براحتي او اطرح افكاري للنقاش مع الساده المشاهدين نتواصل ونتجاوب ونختلف ونتفق اي نعم بارك الله فيك ربنا آه، يسعدك.
استاذ محمود عايزين نتكلم النهارده احنا موضوع حلقتنا زي ما حضرتك عارف عن المعاكسه فهل هناك من تعريف للمعاكسه نتفق عليه جميعا
آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله آه، بداية يعني يقدم الشكر على هذه الدعوة الطيبة الوجود بين هذه الكوكبة الطيبة حضرتك والأستاذ علاء طبعا أستاذنا يبارك فيك.
الكبير ومجموعة الشباب يعني ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا دائما على طاعته ويجمعنا اللهم في الفردوس الأعلى في الحقيقة قضية الشباب قضية قضية معاكسة المعاكسة عموما آه، قضية في غاية الخطورة آه، المعاكسة النهاردة خلينا نقف في النص لا هنحاول زي ما العنوان بتاع الحلقة بيقول لا هنكون ضد الشباب ولا مع الشباب ولا ضد البنات خلينا نقف ايه في منطقة في النص الت- معاكسة اللي هي التحرش انت بتتحرش شاب بيتحرش او بفتاة او فتاة تتحرش بشاب يعني ايا كان الطرف اللي بيبدأ آه، للاسف كان زمان التحرش حضرتك زمان كان اقصاه ان واحد يقف على الناصيه ويصفر لوحده و- وكل حاجه يروح لحاله والموقف انتهى لكن للاسف التحرش دلوقتي او المعاكسه الجنسيه او المعاكسه عموما خد اطوار واشكال آه، تتناسب العصر يعني احنا دلوقتي عندنا آه، معاكسات عبر الشات في النت مثلا معاكسات عبر موقع الفيسبوك مثلا معاكسات آه، من خلال التليفون المحمول مثلا من خلال آه، ال- طبعا الموبايلات والعربيه واحد ماشي بعربيه فبيعاكس او واحده ماشيه بعربيه بتعاكس فعموما المعاكسه اللي هي تحرش تحرش بلفظ تحرش بفعل تحرش بقول آه، ايا كان بقى شكله ومضمونه وتطور العصر المهم المهم لا نخرج عن القالب هو تحرش طرف بطرف اخر آه، لاخراج بقى مشاعر آه، جنسيه لمش- لاخراج الفاظ غير طيبه الى اخر هذه إيه؟ الالفاظ في الحقيقه لو بصينا في القران الكريم آه، نلاقي ان القران حفظ لنا آه، آه، ظاهر آه، يعني موقف تحر آه، شاب صالح آه، نبي الله سيدنا يوسف آه، وقع في المعاكسه امراه العزيز آه، عاكست سيدنا يوسف و- وان صح التعبير يعني و- وعملت ال- وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله يعني احنا امام برضو منظر وامام موقف آه، في معاكسه ولكن آه، آه، للشباب اللي بيقول لا ال- ال- المشكله في البنات لا قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي لو بصينا للطرف الثاني برضو سيدنا آه، موسى تعرض بس بشكل غير مباشر سيدنا موسى آه، ساعة قالت له تعالى يا أبي آه، خل- تعالى عشان أبي يريد أن يس يعني آه، أبي يريدك يعني معنى الآية آه، فهو ماشي آه، الثياب الهوى رفع ال- اله- رفع ايه الثياب على الرجل آه، على الرجل الفتاه طب ابص لا ده هو قال لا لا اقفي بقى انا همشي قدامك وانت ايه تعالى قدام ف يعني عايز اقول ان ال- ال- التاريخ والاسلام والقران حفظ لينا الم... هذه ال- ال- الظاهره ولكن عرضها بشكل طيب وعرضها وكان ال- الطرف الثاني اللي بيتعرض للموقف سواء بشكل او مباشر او بشكل غير مباشر كان بي... بيلتمس ال- الطهر اي نعم بارك الله فيك آه، استاذ علاء في مثل هذه القضايا التي نطرحها دائما خلال برنامجنا مع الشاب نجد ان اصابع الاتهام دائما تتجه الى الاعلام ودائما يلقون اللوم على وسائل الاعلام والاعلاميين انهم هم الذين يروجون لمثل هذه الامور تقول ايه
طيب تعالوا نتفق ان طالما احنا عايشين في مجتمع لا يمكن يكون يعني دي نقطة نظام أساسية لا يمكن يكون في جهة واحدة بس هي اللي مسؤولة عن آه، عن قيمة إيجابية أو سلبية تمام.
دي نقطة نظام آه، الإعلام آه، فيه الجيد وفيه الفاسد فالإعلام ساعات بيقدم زي ما احنا بنشوف أحيانا آه، قنوات دينية بتحض على الفضيلة بيبقى في قنوات اجتماعية قنوات مفتوحة وأحيانا قنوات أخرى بتقدم الفساد والإفساد آه، للناس تمام واحيانا حضرتك بتجد ان البعض بيخلط ده وده فاذا قلت لي الاعلام مسؤول ازاي اقدر اعدهم لك بسرعه يعني مم.
بتلخيصات كده انه اول سبب من وجهه نظري المتواضعه ان بعد السنين الطويله الواحد قضاها في الاعلام النهارده حوالي 25 سنه لازلنا نبحث عن ضوابط عن سقف اعلى يحدد حدود الحريه وده مش نداء مننا لان احنا عايزين دي يعني ديكتاتوريه ولا كبت للحريات ولا رقابه آه، زي الرقابه المقيته اللي كانت موجوده في عصور سابقه على مجتمعاتنا في ابداء الراي ولكن انت حر ما لم تضر ودي قاعده يعني مش معقول حضرتك جاري ومعلي التلفزيون معلي الراديو معلي اي حاجه وانا مش عارف انام انت اه حر في بيتك بس هل انت حر في بيتي لا طبعا كويس يبقى اذا بعد هذه السنوات كلها مش لاقيين الميثاق الذي ينظم عمليه البث الاعلامي لان اللي عايز يفتح قناه يعمل اللي هو عايزه بيعمله يطرح تيار فكري معين بيعمل يطرح تيار هادم يعمل ي- يطلع مناظر وحاجات آه، آه، آه، لا تليق ب- ب- بامه الاسلام بيعمل صحيح.
وللاسف ما حدش بيقول عيب تمام.
يعني زمان كنا بنقول عيب دلوقتي بيقول لك آه، والله دعوة الحرية مفتوحة انت في عالم حر اي نعم وطبعا انا يعني عايز اقف عند دعاوى الحريه دي ونقول ان حتى العالم الغربي الذي صدر لنا مفاهيم الحريه المطلقه هو ما عندوش ما- حريه مطلقه لو انت عملت حاجه او قلت حاجه تتعارض مع مصالحه العليا هيوقفك صحيح امريكا يعني قائده العالم المتحضر كما يقال بتتنصت على الناس وعلى التليفونات وتتجسس على ال...
صحيح.
كل الايميلات في الانترنت و... و... وحريه المواطن الامريكي قبل غيره تحت المجهر دائما تمام.
فمساله ان في حريه مطلقه لا ما الكلام ده غير مظبوط لكن ايه المشكله يا استاذ عمر اللي انا الحقيقه عايز اقف عليها في مساله ال... الاعلام ان زمان زي ما قلت لحضرتك كنا بنقول عيب وما يصحش دلوقتي بطلنا نعمل كده فقدنا عنصري الخيرية اللي القرآن الكريم اتكلم عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس بشرطين تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
وتنهون عن المنكر تمام.
فتخيل حضرتك الناس النهارده تقول، يا عم وانا مالي وانا اللي هصلح الكون انا همشي جنب الحيط انا عايز اربي العيال انا اصل لو قلت هيقولوا هيقولوا متطرف هيقولوا متشدد وهيقولوا يا اخي ما يقولوا طب ما هنا في سؤال مهم جدا يا استاذ علاء يمكن كثير من الشباب حتى احنا لما قلنا ح- ان شاء الله حضرتك شرفنا في حلقه اليوم بيقولوا ان هناك كثير من الاعلاميين اعلاميين محترمين جدا اعلاميين على خلق على تدين لكن وجودهم في مثل هذه القنوات التي يعني تبث آه، السم بالعسل يعني دعم نوع من انواع الدعم لمثل هذه القنوات سؤال جميل جدا آه.
آه. جدا جدا اشكرك على طرحه الحكمة ضالة المؤمن اها كويس دلوقتي تعالى ندرس الموضوع من الناحية التطبيقية أنا مش ضد القنوات الدينية ولا ضد أنا بتكلم كراجل محلل تمام
دلوقتي لو أنت قناة زي القناة الجميلة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي في قناة الرحمة معروف إنها قناة دينية متخصصة جميل طيب تفتكر مين الزبون اللي قاعد يتفرج عليها مين المشاهد بتاعها مهم. عايز حضرتك تقول ان اكثر الناس اللي بيتفرجوا على القنوات الدينيه هم ناس ملتزمين اصلا بالظبط تمام.
كده آه.
يعني تجد وده شفناه حقي- حقيقه كتير يعني الناس اللي هي بعيده شويه عن الالتزام الديني الناس اللي حياتها مش ماشيه وفق آه، ال- ال- النسق الديني ما مش ماشيه بمنهج ربنا وعلى سنه رسوله صلى الله عليه, عليه الصلاة وسلم والسلام.
بتجد حياتهم بعيده عن كل البعد عن ده وهو بيقلب النهارده في ال- في الدش وعنده قنوات كثيره جدا تمام.
500 600 قناه على الاقل على القمر نايل سات.
المصري نايل سات مم.
وهو بيقلب كده هو ملول اساسا بطبعه بسبب كثره المعروض تمام
اول ما هيلاقي قناه كده وناس هتبتدي تقول كلام جد وهو الشباب انا هسالهم بعد كده اذا كان يختلفوا معايا ولا يامنوا على كلامي اها ايه يا عم الخنقه ده ده كلام دمه تقيل ده الشيخ اصله قاعد مكشر اصل مش عارف انا ما بذمش في حد انا تمام.
بقول لك الشباب أيوة.
كانوا بينقلوا لنا هذه الاراء مهم.
انه يعني الكلام احنا عايزين نروش احنا عايزين نهيص كده نفرفش ونخلي القعده حلوه تمام هتقعد تديني محاضرات بقى وتقول لي وما تقوليش و... فهو حتى مش هيديك فرصه يا استاذ عمر تتكلم هو شايف ان ده برنامج جد حواري هتتكلم بقى آه، ثقافه ولا سياسه ولا دين ما ولا- ولا- يلزمنيش.
ما يلزمنيش تمام
لكن القنوات اللي هي التانية المفتوحه مم.
فيها ده وده فمشاهدينها برضو كتير قوي منهم اللي ملتزم ومنهم غير الملتزم طب انا مفروض زبوني بقى اروح له لغايه عنده يعني اذا كان الشيطان عارف شغله كويس قوي يبقى اذا انا قلت انا هدفي من عملي الاعلامي ان انا اتصدى لعمليه تنوير وعمليه وعظ وعمليه دعوه يبقى لازم ايضا اشوف الشيطان بيعمل ايه واعمل عكسه اعمل عكس الياته يعني الشيطان قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لأقعدن لهم صراطك المستقيم يبقى هو قاعد للناس اللي رايحة الجامع الناس اللي رايحة الخمارة والديسكوتيك هو بيعملهم كده bye bye من بعيد سهرة سعيدة لأن هم خلاص سافروا وراحوا أما الناس اللي عايزة تروح للطاعة هو دول اللي عايز يكعبلهم يبقى أنا لو هشتغل في مجال الدعوة أنا أعمل العكس أنا أقعد بقى للناس اللي رايحة الخمارة مهم.
انا اقعد الناس اللي رايحه تتفرج على الفيديو كليب وعلى الحاجات الاباحيه وعلى ال... ال... انا ما ساعات بقول- نستناش في اماكننا في قنواتنا في مساجدنا بالظبط.
اه يعني نذهب يعني انت لهؤلاء معلش في المسجد النهارده هتخاطب 100 شخص 200 شخص موجودين مثلا في صلاه الجمعه او في درس ما بعد ال- العصر او المغرب كويس لكن بال- بالقنوات الفضائيه تصل الى ملايين المشاهدين هم في بيوتهم نعم.
في بيوتهم عشان تقدر تطرح افكار جيده معادله للافكار السيئه انا بقول دايما ان الافكار العاريه اكثر خطوره احيانا من الاجساد العاريه نعم. ويمكن أستاذ علاء ليس معنى وجود أحد الإعلاميين المتدينين الذين شهد لهم بالخلق في قناة تبث السم بالعسى أنه يوافق ما ما تعرضه انا هذه مش القناة صاحب القناه نعم.
واخد بال حضرتك يعني انا لو لو هي لي والمولى سبحانه وتعالى حطني في موقع ان انا آه، آه، اخش شريك في قناه مع مجموعه من اهل الخير تمام ليا هدف انا ليا طريقه تانية حصل بيها الى المتلقي هقدم النموذج الاسلامي المعاصر الذي يقدم كل احتياجات البيت المسلم ولكن بين قوسين كده وفق الضوابط تمام.
انا مش بحتاج اجيب رقاصه احطها في القناه عشان اجذبها لا جميل.
انا لدي من الملكات والادوات الاحترافيه الاعلاميه ما استطيع تقديم به اعمال جاذبه وتقدم كل مناحي الحياه لان الدين منهج حياه مش بس درس دين في صحيح الجامعة.
يكون قناة شاملة نعم.
طب آه، أستاذ علاء آه، إذا ليس الإعلام هو المسؤول الوحيد عن ظاهرة المعاكسات أو أي قضية مطروحة على الساحة من القضايا التي نتكلم فيها عزيزي الكريم انت دلوقتي افترض ان ما عندناش اعلام تمام احنا هنتكلم في عصر ما قبل ظهور الفضائيات مهم.
الم يكن الشر موجودا قبل خلقه ادم يعني قبل ما يجي النسل البشري من نسل ادم عليه السلام مش ابليس كان موجود صحيح ونيه الشر والترصد لنسل هذا الخلق الجديد كانت واضحه منذ البدايه مهم.
خلاص وربنا سبحانه وتعالى اوضح لنا هذه القضيه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه فاتخذوه عدوا احنا نسينا الجزء الثاني نعم احنا عرفنا خلاص ربنا انبأنا سبحانه وتعالى ان الشيطان عدو لكن نسينا الامر الالهي فاتخذوه احنا صاحبناه وقلنا ان هو شاطر واحنا اللي خبنا هو الشيطان مش شاطر ده بنص القران الكريم ان كيد الشيطان كان ضعيفا احنا اللي قلنا عليه شاطر عظيم.
لما احنا نعم خبنا نعم فهفترض ان مفيش اعلام فمن المنطقي ان ربنا خلق هذا الكون عشان يبقى فيه شر فتنه وابتلاء للناس انت قلت ان انت انسان مؤمن وطائع وشاب آه، ات- اتربيت تربيه دينيه سليمه مهم.
يجب ان تتعرض للفتن عشان تمحص ايمانك ونشوف مين اللي اللي فعلا قلب لسانه ومين اللي قلب قلبه يعني الشر موجود ولما ربنا سبحانه وتعالى بيطرح ال- قضيه الايمان اساسا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حريه مطلقه إيه نعم يبقى انا ما اجيش النهارده كشاب واتحجج واقول اصل في بنات غير ملتزمات احنا اصلا عندنا شهوه وفي سن المراهقه وفي سن الشباب عندنا طاقه وعندنا كبت جسدي مش عارفين نطلعه فين في الحلال مم.
اضف الى ذلك طبعا صعوبه الزواج والمهور والسكن والبطاله والوظيفه كل دي حاجه مؤثرات اجتماعيه بتساعد في صعوبه الموقف على الشباب وانا طبعا بلتمس الاعذار ولكن ده مش مبرر واحده مش ملتزمه وعر... وعرت جسدها بنقول عليها ايه انسانه مش ملتزمه انسانه مش محترمه صحيح.
لو حضرتك عكست ما انت بقيت زيها يبقى انت كمان بقيت مش ملتزم وبقيت مش محترم فدي مش حجه ما تقولش نعم.
طب ايه رايك ان احنا بنسمع ان في بنات محجبات بتتعاكس صحيح وفي بنات منتقبات بتتعاكس يبقى هي القصه مش البنت بس القصه انت كولد متربي ولا لا انت تحب تكون في طاعه الله ولا لا انت لما تتامل الحديث القدسي اللي ربنا بيعدد فيه سبعه ربنا بيظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله وتلاقي ربنا بيتكلم عن وشاب نشأ في طاعة نشأ في الله.
طاعه الله نعم يا اخي انت عايز الفضل ده ولا مش عايزه اذا كنت عايزه فادفع ثمنه ان انت ايوه تمسك نفسك وتقود شهواتك امال انت بتصوم في رمضان ليه اي نعم اذا يا استاذ علاء دور الاسره هنا دور الاسره والاسره لها دور أيوة، مش الإعلام ولها عبء بس.
عظيم جدا طب نرجع تاني يا اخي ناخد الشباب آه، محمود انت شايف اللوم اكتر على البنات اللي- على البنات اللي بتعاكس ولا على الشباب يعني انت شايف ان مين مين اللي سمح بإنشاء- ب- ب- بظهور هذه الظاهره على الساحه والله اكتر أنا, الصبيان ولا البنات انا محايد يعني بس آه، يعني بحمل المسؤوليه واللوم الاكبر على البنات تمام ليه آه، خروجهم مثلا البنت لما تخرج وهي لابسه الكعب العالي ماشي فمثلا آه، تشبيه مثلا بالوان الطيف اول ما بتظهر الانسان مجبر ان هو يبص لها مهم.
دي حاجه اساسيه فالبنت بتبقى خارجه كل الوان الطيف فيها فلازم ان هي تشد ال- وانت الشاب لازم تتفرج يا محمود عليهم لون لون لا ما هو انا مش لازم اتفرج عليهم نعم آه.
بس مش مش لازم اتفرج عليهم بس على- بس هي بتشدني ان انا ابص لها حبيبي انت أنا ليك بتكلم عن النظرة نفسي.
الاولى ليك والثانيه انا عليك اقول كل يوم يغضوا من ابصارهم لكن احنا بنتكلم دلوقتي بلسان الشباب اه بس سامعين مع ضيوفنا الكرام ان شاء الله يعني انت شايف ان البنات هم هم الاكثر اه تمام والشباب الشباب آه، هو في شباب شباب مثلا بيبقى في دمها ان هي ان هي تعاكس دمها بيبقى تقيل شويه تمام بيبقى في دمها ان هي تعاكس مش قصدها يعني مش اي بنت ممكن بنت حلوه يعكسها بنت وحشه يعكسها طب ليه كده بقى؟
كده لازم طالما يعاكس ان الموضوع مش موضوع ان الحلو وحش ليه هو هو اخد على كده بيئته بيئته وصلته ان هو يوصل لكده تمام البيئه بتاعته هي اللي وصلته لكده مهم.
يعني مش فيش لوم عليه هو تمام طب ادي ل- لاخونا مين س- سعيد طب قول لي قول لي اديني رايك
لا انا رايي برضو فعلا موافق لراي محمود ان البنات هم بصراحه يعني يعني ده ما يمنعش ان في الشباب برضو عليهم عبء من المساله ديت بس البنات يعني فعلا زي ما قال لبس مستفز جدا انت شايف ان التبرج اللي البنات فيه هم اللي وصلوا الشاب لكده اكيد طبعا طب بتقول ايه للناس اللي, اللي البنات بتقول ان هناك فتيات منتقبات وعفيفات ومتحجبات ومع ذلك وبيتعاكسوا يبقى ده ماشي إيه انا بقى؟
كنت ناوي اتكلم في النقطه دي في آه.
بنات بقى نقاب يعني اللي هو بيسموه ايه النقاب ال modern يعني لابسه النقاب اه تمام الطرحه لونها مثلا orange آه عينيها حاطه ال lenses اللي هو زي وإيه.
ما بنسميه الحجاب المتبرج اه اه يعني ولا كأنها عامله حاجه تمام سبحان الله يعني بس برضه انت حاطط الدوم كله على البنات لا انا بقول لك ده ما يمنعش ان فعلا في شباب آه، غلسه بصراحه يعني مهم.
بلغتنا احنا غلسين اي تمام.
واحده حلوه وحشه مش مهم مش فارقه عنده مهم.
هو المهم ان هو يعني ايه عايز يظهر قدام الناس اللي هو روش وبتاع وايه وان ما فيش مقطع السمكه وديلها وكل البنات آه، حواليه وكده وايوه وتتباهوا بكده
لا دي مش مساله تباهي يعني آه.
يعني ان نظري.
انا وقعت البنت الفلانيه او إن أنا ايوه لا آه.
ده في ناس كتير فعلا كده تمام.
الاغلبيه مهم.
انا وقعت فلانه وفلانه ويقعد يعد لك بقى على صوابعه إيه، الاستاذ محمود كان بيقول لنا في اول الحلقه ان المعاكسات زمان كان موضوع ان واحد يقف لبنت على النص ويصفر لها ويعمل لها دلوقتي الموضوع بقى اكبر واوسع موضوع الانترنت موضوع ال- إيه، ك- كل حاجه تكون حاجه حتى على القنوات الفضائيه في موضوع فعلا.
ال chatting اللي موجود نعم.
تحت ال S آه.
M S الموضوع بقى اكبر تقول ايه
يعني دي برضو ايه يعني ايه احد الطرق اللي سهلت المعاكسات تمام يعني تقعد تكتب رساله دقيقتين وتلاقيها م- تحت على الشريط و... وتتصل بيها تقول لها طب ايه انا كاتب لك كذا وما اعرفش ايه وكلام يعني بصراحه انا كنت بشوف كلام يعني طيب ادي العماد برايك صعب يا عماد ايه اللي وصل البنات لكده هو حضرتك اللي وصل مات لكده قله طبعا الوعي الديني لان طبعا ال- بالنسبه للقدوه بتاعتهم القدوه لها حاجه كبيره طبعا القدوه بالنسبه للبنات آه، كل اللي بيظهر في الشات الإعلا- في الاعلام يعني طبعا التبرج هو اللي سايد طبعا مفيش مم.
مثلا واحده منتقبه هي بتا- بتاخدهم بتاخدها قدوه تمام.
حضرتك؟ اللي موجود قدامهم المتبرجه مهم.
وطبعا احنا بن- يعني في نقطتين قصدك في الاعلام ايه ك- كليبات افلام كليبات مسلسلات طبعا الافلام آه.
وهكذا الشباب تمام طبعا في نقطتين في نقطة اللي مثلا نلوم فيها الشباب في نقطة نلوم فيها البنات مهم.
وطبعا في الآخر لا- لازم حلهم الاثنين تمام حلهم حلهم الواد في المرتين مم.
اول مره يعني الش- ال- مثلا واحده محترمه ماشيه لبس محجب وكلام من ده لا طبعا لو الشاب عكسها يبقى هو كده هو ده ط- طالع من نفسه هو يبقى الشخصيه ديت مش حلوه هبهرك لكن لو واحده قدامه متبرجه وكان لابسه بس- لبس متبرج طبعا ده يعني في ع- عاملين ده على الولد وعلى البنت بس هو طبعا بيبقى في الاثنين على الولد لان الولد طبعا استاذ مستاذ علاء قال طبعا انت لو شفت واحده متبرجه مالكش الحق انت تش- ت- ت- مش ده تعكسها.
مبرر يعني اه مش آه.
مبرر مالكش حاجه انت عكس انت المفروض تروح تنصحها لو انت عايز تقول لها كلمه وطبعا الشباب بيعملوا كده من ايه طبعا هما الشاب في نفسيته جوه عايز يبقى مقطع السمكه وديها ليه برضه سيروميو لأن- يعني لا يشوف آه.
مثلا فيلم البطل بيعاكس بيروح ي- ي- يسهر يشرب ايه ويشرب ايه ويشرب ايه و- وبالنسبه له ده بطل يعني ال- اللي هو ال- ال- صاحب المسلسل او صاحب الفيلم ده بطل كله عايز يوصل يبقى للبطل هو ده.
القدوة يعني اه بقى قدوته ومحدش اصلا بيوقف القدوه دي يعني مم.
م. كل الناس بتح... يعني بالنسبه للشخص ده اللي بيعمل آه، ه- البطل اللي في الفيلم ده ده ناس بتش... بصت له بصه حلوه نظره مم.
حلوه مم.
فهو عايز يتن- يتنظر له نظره طب انت شايف يا عماد ان الاعلام هو المسؤول الوحيد لا لا مش المس... لا من المسؤول طبعا في مم.
برضه حاجه تانية يعني مث- الد- ال- الدين طبعا من الاسره من البيت ما فيش حاجه روح صلي طبعا ال... يعني النفاق بي... بي... ال- ال- حاجه زي برضه الغ... زي الغناء الغناء بينبت النفاق في القلب ينبت ينبت الف- النفاق في القلب مم.
واخد حضرتك ونفس الحكايه تاني الاهل من- لو قالوا لك روح صلي ور- وروح مثلا ما, ما تروحش المكان الفلاني وروح صلي وروح آه، المسجد تمام.
وقرا قران واحفظ قران طبعا ده هيخلي الشخصيه عايز تقول تروح- قلة الوازع الدين اه تمام.
هتخلي الشخصيه تروح للمكان تبقى شخصيه محترمه تمام.
يعني حضرتك طبعا كل كله بقى بي- بيشيل عن دماغه يعني الواحد بي- دلوقتي يخلف وينسى ال- مم.
العيال ما يف- ما يعرفش جميل معاه بقى آه، ادي المهدي آه، رايك يا مهدي في الموضوع ده انا من وجهة نظري ان ال- البنات بيحبوا التقليد يعني فاهمني ممكن آه، تشوف فيديو كليب ماشي فهي تحب تقلد تحب مم.
تقلد ال- اللي بيحصل فيه وكده فبالتالي بتلبس لبس ايه يعني مش لذيذ يعني ف فبرضه احنا كشباب برضه يعني فاهمني برضه يعني احنا بشر برضه يعني فاهمني فالمهم احنا مثلا عندنا في الكلية مثلا ت- تلاقي اللبس يعني حاجة يعني انت مست... تستفزك انت يعني لازم هتبص هتتعب مم.
يعني انا من وجهة نظر انا يعني بشوف حاجات عندنا في الكلية حاجات يعني ما وصفلكش يعني فاهمني تمام بس هتعمل ايه مم.
احنا بشر برضه ايوه فبتقول ايه اللي انا يعني وصلني ايميل مثلا من واحده من الاخوات بتقول إيه ان الموضوع ان المسؤوليه لا تطلق لا على الاعلام ب- بشكل كلي ولا على الاسره ايضا يعني كتير من الاسر بتربي ولادها لكن مجرد ما بتطلع من البيت ومع الصحبه وكمان اللي احنا عارفينه دلوقتي ب- بيخليها تنزح الى آه، من- آه، منحرف اخر او الى منجرف اخر أيوة.
يعني هل انت برضه شايف ان الاسره ايوه مظلومة في اكيد الموضوع ده؟
اكيد اصل الصحاب برضه فاهمني الصحاب بتاثر في بعضها تمام.
يعني هقول لحضرتك على حاجه يعني البنت بتشوف البنت صاحبتها مثلا لابسه ايه لابسه برموده مثلا ولابسه بادي كده فاهمني تحب تقلدها تمام يعني فاهمني هي مش احسن مني في حاجه مم.
انا البس زيها ايه يعني في ايه فاهمني فبرضه يعني ايه بتحس ان البنات بيحبوا التقليد يحبوا يقلدوا بعض ما تحبش تمام.
دي تكون احسن من طيب دي مهدي هل انت شايف برضه ان دلوقتي بقى في ظاهره اخرى اللي هي ظاهره معاكسه الفتيات للشباب ولا ده أكيد كلام طبعاً.
مبالغ فيه لا لا لا مش مبالغ فيه اكيد طبعا مم.
يعني فاهمني برضه يعني هقول لحضرتك مثلا على موقف انا ماشي في الكليه مثلا انا وواحد صاحبي فواحده بصت لي بصت يعني فاهمني فعادي انا ما خدتش في بالي آه، فعديت انا ماشي من جنبها كده عادي ماشي ما فيش مم.
حاجه لقيتها بتقول لي حاسب حاسب الله طب انا ما ما فيش حاجه تمام. بتجور الكلام يعني ايوه آه.
نفس ال...
انا يمكن كمان واحده من الاخوات بعتت لي على الايميل بتقول لي آه، ان في اخت آه، من زمايلها في الجامعه آه، معروف عنها إنها بتلبس كل يوم لبس شكل يعني ما أيوة.
تجيش الجامعه يومين على بعض إن هي بلبس واحد ايوه ايوه ايوه فلما لاحظت ان واحد من الشباب عمال بيعكسها وبيديلها اعجابه بلبسها مم.
بقول جت اكتر من 3 4 ايام نفس اللبس انت واخد بالك من آه، ايوه ايوه تمام طيب آه، استاذ محمود خطوره المعاكسه
والله هو في الحقيقه بس مفيش يعني هو المعاكسه طبعا حاجه في غايه الخطوره بس هو عموما مفيش حاجه اسمها نقول ان ال- ال- المشكله تقع على الشاب بس هي ال- مشكله المعاكسات آه، بتتجزأ الأسباب لكل آه، يعني الإعلام عليه حتة الشاب عليه حتة البنت عليه حتة البيت وهكذا بالنسبة للمعاكسة طبعا في غاية الخطورة الشخصية يعني آه، أنا عندي آه، بداية آه، البنت لما بتعدي مثلا أو الولد لما بيعدي آه، بداية بيبقى في نظرة كل الحوادث مبدأها من النظري انما ال- ال- المعاكس بيتجاوز المرحله دي هي المشكله في المعاكسه ان ب- ان احنا واخدين فكره المعاكس انه ولد حبيب ولد رقيق ولد يعني ايه عاطفي ولد عايز يعبر عن مشاعره مم.
في الحقيقه المعاكسه يعني للاسف انا يعني اديلي 3 4 ايام كده ب- بجمع شويه حاجات كده بحيث ان انا لما نقعد نتكلم يعني لقيت ان معظم ال ال ال البدا- القصص اللي بدايتها اللي, اللي بدايتها معاكسات وبتعبير عاطفي وفي الاول مكالمه ومش- وبيمشي بيروح بيروح بيروح لغايه لما بتلاقي للاسف نهايه سوداويه لو استمر الموضوع الى اخره والعياذ بالله. في الحياه الشخصيه المعاكس المعاكس سواء بنت او ولد وانا مصر ان احنا نتكلم ان احنا نقف في المنتصف لا هنيجي على الولاد على طول ولا نيجي على البنات على طول لان فعلا ظاهره ان بنت تعاكس ولد دي الكيرف بتاعها او المستوى بتاعها عالي قوي لدرجه انه ايه اوشك انه يقترب من الشباب يعني احنا العمليه اتقلبت شويه يعني. آه، اولا المعاكس بت- بتشعر فيه انه شخصيه انانيه انه انسان اناني عاوز ي- يعبر عن مشاعره وماليش علاقه بالطرف الثاني يعني انا كولد لما باجي عاكس بنت البنت بترفض بالحها عاليه وبترفض لا بالحها عاليه فهو انسان اناني بيطلع اللي جواه وبيعبر عن آه، الاحاسيس بتاعته والمشاعر بتاعته بصرف النظر عن الشخص الثاني ايه يقبل ولا لا هي بترفض دلالا ولا نفورا؟
آه، صحيح.
جميل هو في الحقيقه كلام كويس هل طب دلاله ناخد الاجابه على ثلاث اتصال اتفضل.
آه، معانا مداخله من الدكتور صالح عبد الكريم المستشار التبول النفسي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله دكتور وبركاته صالح اهلا ومرحبا بيك يا اهلا وسهلا آه، بحضرتك نتمنى ان يا حضرتك طبعاً.
تكون بخير ان حضرتك النهارده الحلقه بتاعتك طلعت اعاده لا لا خير بخير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله آه، دكتور صالح اسباب انتشار ظاهره المعاكسه على الساحه الان يعني بداية آه، أحب أحيي المذيع المتألق أخي الحبيب آه، الأستاذ عمر الحنبلي ربنا و- يحفظك ويبارك فيك أسلم على ضيوفك الأعزاء آه، اتفضل.
أخي العزيز والحبيب الأستاذ علاء بسيون الإعلامي القدير والأستاذ محمود ال- القلعاوي يعني ربنا يكرمك.
والشباب ال- الموجودين الحقيقة موضوع ال- المعاكسات إذا كنا يا أستاذ عمر بنشوف إن الظاهرة نادرة في فترة الطفولة وقليلة في فترة الرشد وكتيرة في فترة المراهقة إذا هناك علاقة وطيدة بين خصائص مرحلة المراهقة والمعاكسات على طول نقدر بشكل علمي بشكل نفساني نبص لها بهذا الشكل يعني طيب ليه بتزيد في مرحلة المراهقة؟ لأن المراهق أكيد ليه خصائص معينة تختلف عن خصائص الطفل عن خصائص الرجل أو ال- الراشد يعني. المراهق بيبقى عنده حاجة لإثبات الذات وحب الظهور والاستعراضية وعايز يشعر بذاته وعايز الآخر يعترف بيه وعايز ف- فمن خلال الم- المعاكسة الحقيقة بتحقق له كل الكلام ده. برضه من الحاجات الأساسية أو من خصائص المرحلة نفسها بيبقى الميل العاطفي بيبقى المراهق عنده ميل عاطفي يعني بيبقى عايز يشبع رغبته في الحب عايز يحب وعايز يتحب هو طبيعي جدا عندنا يعني في علم النفس بنقول انه الانسان رغبه في رغبه يعني ايه انه الانسان رغبه في ان يرغبه اخر يرغب في ان يرغبه اخر فالمعاكسه الحقيقه بتحقق له ال- الكلام ده برضه من ضمن خصائص المرحله بيبقى ان المراهق بيبقى عنده ميل للجنس الاخر ده ما كانش في مرحله الطفوله فبدا يكتشف عالم اخر ويميل ليه فهو ال- المعاكسه فيها اشباع جزئي للرغبات الجنسيه والمراهق بيبقى عنده حب استطلاع عايز يعرف الاخر وعايز يعرف كيف يفكر الاخر يعني وبيبقى عنده احلام يقظه عايز يشبع احلامه بيبقى طبيعي جدا عنده مقاومه للسلطه الاب والام يقول البس كذا يا بنتي البسي كذا وهم بيقولوا لا لانه طبيعي جدا بيبقى في مقاومه للسلطه انا محتاج كل اب وام يفهموا طبيعه المرحله كويس قوي يبقى ارشادهم بشكل غير مباشر بحوار هادئ وبحب و- و- وبحنان يعني بشكل غير مباشر يوصلوا اللي هم عايزين يوصلوه انا شايف انه المعاكسه برضو في للمراهق وانا دايما بقول في البرنامج بتاعي ان المراهق ليه حاجات الحاجات دي لو ما اتحققتش جوه البيت هيدور عليها بره البيت من خلال المعاكسات يعني بيبقى المراهق طبيعي جدا بيبقى طالع للحياه وفي حاجه للحب لو ما لقاش اللي يحبه جوه البيت كاب وام هيدور على اللي بيحبه بره البيت بيبقى المراهق محتاج حاجه للتقدير لو ما لقاش حد يسمعه جوه البيت واول التقدير انك تسمعني كاب وام تحس بيا تشعر بيا تفهمني انا مش ما بقتش العيل بتاع زمان انا راجل النهارده انا بنت انا انثى انا كبيره اسمعوني والا هدور على حد يسمعني فلما ما حدش بيسمع بيدوروا على اللي يسمعهم بره يعني بيبقى برضو المراهق محتاج حاجه للاحترام هناك فلو- فراغ لو عاطفي يا محدش دكتور صالح.
احترمه.
وهناك فراغ عاطفي في البيت طبعا طبعا تمام.
بالظبط يا استاذ عمر الفراغ العاطفي هو اللي بيوصل لده يعني احنا احيانا اللي بندفع دفعا المراهقين اولادنا للمعاكسات لانه مش لاقي لا حب ولا تقدير ولا احترام وهو بيبقى عنده حاجه للثقه بالناس فالاخر بيحسسه بوجوده لانه جوه البيت احنا اللي بنهدم ثقته بنفسه وفي اخر من بره بيديله ثقته بنفسه طب إذا برأي الآخر حضرتك يا بيعوض دكتور- بيه.
دكتور صالح برأي حضرتك هل المسؤولية تقع ب- بشكل كبير على البيت بس؟
لا والحقيقه طبعا في هناك من ينفخ في النار في ال- الاعلام السيء للاسف هو اللي بيصور ال- البعض على انه كل وبالتالي الكل يقلد البعض الخاطئ دي مشكله كبيره جدا جدا بس برضو الاعلام ده انا في, في البيت معايا ريموت الريموت ده مع الاب والام تمام.
الريموت ده جوه العقل يعني انا بظبط بشفر الولد من هو صغير على قنوات دينيه معينه آه، نفسيه يعني بعد لما بيكبر المفترض انا بعوده على النهارده ربنا كرمنا بكثير من القنوات المحترمه وبعتبر انه على راسها النهارده قناه الرحمه المفترض انه البيت نفسه يبقى عارف يجيب ايه وما يجيبش ايه يبقى تمام.
عارف هيسمع الاب يطلع ويبقى عارف هيسيب بنته وابنه مع مين هي... هيكلموه يعني النهاردة هناك مسؤولية مشتركة يا دكتور صالح
هناك م- مسؤولية مشتركة طبعا طبعا تمام.
طبعا ال- المفترض يعني الحقيقه انا انا محتاج بشكل نفسي ان كل اب وكل ام يتفهموا طبيعه نفسيه ابنهم المراهق والمفترض يشبعوا الحاجات اللي انا اتكلمت عنها واللي بتكلم عنها مرارا وتكرارا والا للاسف هيدفعوا فاتوره المعاكسات الماديه والفاتوره هتتطور اكبر من كده بكتير جدا جدا النهارده مش معاكسه واحد في الشارع لا النهارده المعاكسه عن طريق عن طريق ال- اللابتوب بيبقى بعيد وللاسف عن طريق ال cam عن طريق الكاميرا بلوتوث.
وبيبقى مم.
فيه في يعني للاسف حاجات يندى لها الجبين انا ما اقدرش اقولها على صحيح.
الهواء الناس للاسف يعني بتجيلي حالات في العياده النفسيه يعني ما اقدرش اقول لك يعني للاسف بيبقوا يعني م- مش قادر انطق اللفظ في مكان نعم.
محترم يعني آه، عارف؟
بار- بارك الله فيك دكتور صالح على هذه المداخلة التي أثرت حلقة اليوم جزاكم الله خيرا معنا أختنا آلاء من منوفية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة أستاذة آلاء أهلا ومرحبا بك ورأيك في موضوع حلقة اليوم هو موضوع يعني موضوع شائك شوية لأن في شباب الله أعلم بيهم بقى يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن في أنا أعرف شباب يعني هم اتربوا على القرآن وعلى هبل المسجد لكل صلاة وكانت آخرتهم برضو يعني هذا الطريق يعني أسلوب البيت مش مش قادرة أقول يعني هو البيت لوحده ال- الغلط ولا الإعلام من كله يعني من النواحي كلها يعني حضرتك يا أستاذة آلاء بتقولي أن ربما يربي ولي الأمر آه، الشاب اللي عنده أو ابنه تربية تامة وكاملة وصحيحة لكن حينما يذهب ويختلط بالعالم الآخر في الجامعة وإلى غير ذلك ربما ينجرف إلى تيارات أخرى أيوة طبعا
طيب بارك الله فيك على هذه- هذه المداخلة طبعاً.
اسمح ممكن نقول ان شخصية المعاكس شخصية أنانية هو احنا وقفنا عند معاكسه الاستاذ علاء ساعه تمام.
هيك لا، لا، لا.
اه آه، دلالا يعني نستمر نعم.
عند ال- دلالا او رفضا في الحقيقه آه، ما زلنا بنقف في منطقه المنتصف تمام.
في بنات بترفض دلال لان عايزه اكتر تمام.
هو عموما من قواعد ان المراه تحب باذنها والرجل يحب بعينه عشان كده تلاقي الامر آه، في في غض البصر جاء متش... يعني جاء كل المؤمنين يغضوا وان كان جاء بعد كده في وكل المؤمنات لكن التشدد بيقع في الرجال حتى ان بعض الناس بعض الستات فاهمه ان غض البصر من الرجاله للستات بس انما الستات لا المساله آه، الامر جاء في حق الرجال والنساء وان كان في حق الرجال اشد لان الرجل ايه آه، يعني يصار بالنظر والى هذا إيه نعم.
الامر نرجع لشخصيه ال- المعاكس ما زي احنا قلنا شخصيه المعاكس شخصيه انانيه آه، شخصيه آه، للاسف يعني هحكي لحضرتك حكايه آه، لسه قاريها من يومين آه، في واحده بتقول ان انا ط- آه، ب- بدل لحضرتك ان المعاكسات دايما بتبقى نهايتها والعياذ بالله بتبقى نهايه ماساويه بس والعياذ بالله الى ان تستمر النهايه ان شاء الله تمام.
الجميع ايه يا ربنا يتوب على الجميع ويطهر بيوتنا جميعا من شرور هذه اللهم آمين.
الاسامي الج- آه، من شرور هذه الاسامي آه، ست بتقول انا دخلت السجن بسبب معاكسه هي بتقول ان انا كنت قاعده في البيت آه، التليفون رن آه، رديت آه، بس يعني كنت تعبانه شويه فرديت فر... ايوه الرقم غلط وقفلت السكه فوجئت ان الشخص ده اتصل تاني شوف بقى هو الشخصيه ايه انانيه تسلطيه بي... ما بيهموش بقى بيتكلم في حته خطيره جدا حته الاعراض والعياذ بالله اتصل تاني بتقول ان انا ودي نقطه بقى بتذكر بقى ان انا زوجي مشغول في العمل هو بقى هو راجل فاضي وراجل قاعد ويم- والست دي آه، قاعده في البيت وجوزها بيعمل فترات طويله وفي يعني انت- الامور الحياه الزوجيه بمرور الوقت بيبقى لها ايه اشكال مختلفه مم.
آه، الست بتحكي بتقول ان انا آه، آه، تحت الالحاح آه، استمرينا في الكلام مش عارف الامور تطورت طب عايزين نتقابل هنتقابل فين طب ما تيجي عند البيت جوزي مش موجود آه، جه عندها البيت ومره اتنين تلاته حماها شاف الراجل وهو داخل البيت قال لجوزها يبدو انه كان في الامور يعني فيها تعقيده شويه اتصلوا بالبوليس وعملوا كمين يعني ربنا يعني بيريد ان احنا يعلمنا يعني آه، قبض عليهم وهم متلبسين آه، اولا طلقت ثانيا دخلت السجن ثالثا اخذوا منها ايه الاولاد والعياذ بالله يرضيك تزعل حد من السعودية؟
ايه يرضيك تزعل حد من أيوة يا السعودية؟
فندم.
معنا أم محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بيك اتفضلي جزاك الله خير يا أستاذ عمر وبارك الله فيك ربنا يبارك فيك يا رب وبحيي ضيوفك الإعلامي الكبير الأستاذ علاء بشوني بارك الله فيه ربنا متابعينك يعزك يا طبعا فندم.
في حلقاتك ربنا ربنا يكرمك.
يبارك يبارك فيكم وبحيي الاستاذ محمود أكرمك وبالشباب ولادنا ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ربنا يبارك فيك يا رب.
راي حضرتك في موضوع حلقه اليوم والله هو موضوع شائك طبعا وجزاك الله خير على طرحه آه، والله يا استاذ آه، عمر آه، ده البعد عن الدين اولا تمام والاعلام الهابط والصحبه مم.
والاهل برضه الاهل الاهل ما بيشوفوش بنتهم وهي خارجه يعني آه، يعني الاعلام كمان آه، بيتفنن في اغواء الشباب والشابات وكمان موضوع الحجاب دوت اللي بيتفننوا فيه البنات اللي هو حجاب عايز حجاب طبعا طبعا لازم الحجاب الأم- المتبرج نعم اه الام تشوف بنتها وهي ماشيه وت... ولازم يكون كان زمان ما كانش فيه كده طبعا كان معاكسات مش زي بالطريقه دي التحرشات وكنا بنقعد على الطبليه طبعا كلنا عارفين الطبليه والحمد لله نعم.
اتربينا عليها كلنا تمام.
وكان الاب يوجه والام توجه لكن دلوقتي ما فيش حد بيجتمع على على طبليه ولا على ترابيزه كله آه، كل واحد مال في شغله يعني وفي حاله في إيه نعم.
كليته اه فبقول لحضرتك برضو ضروري الشاب كمان يغض البصر يعني هي منظومه كامله من حاجات كتير يعني والصحبه الصاحب ساحب دي برضو حتى لو الاهل كويسين الصحبه بتميل ال- تمام الشباب شويه بارك الله فيك على وما- هذه المداخله لحظه بس اتفضلي.
لحظه واحده ما جاء شاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله له عليه يأذن وسلم.
لي بالزنا فقال له برفت وبحب اترضاه لامك او لاختك او لعمتك فنقتدي بالرسول طبعا ون... وادينا اهم شيء في كل حاجه في كل إيه نعم. صلى الله عليه حياتنا وسلم.
واللي مضيعنا بعدنا عن الدين صدقت.
وعن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك معنا ايضا مداخله من اختنا هاجر من اسكندريه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذه هاجر راي حضرتك في موضوع حلقه اليوم
أنا أتمنى يتسع صدركم لمداخلة اليوم لأن أنا عندي نقطتين عايزة أتكلم فيهم آه، نقطة خاصة بموضوع الحلقة ونقطة أخرى خاصة ب- بالبرنامج نفسه اتفضلي اسمح لي أبدأ بالنقطة الأخرى اللي هو موعد البرنامج بتمنى من إدارة القناة إن هي تؤخر موعد البرنامج قليلا إلى بعد المغرب لأن البرنامج ليه نسبة مشاهدة عالية جدا جدا ما شاء الله أنا لمستها ما بين الشباب وما بين كمان أولياء الأمور يعني الموضوع مهم.
مش ما بقاش للشباب بس حتى على كل حال الاداره تسمع هذا المقترح ننتقل للنقطه الاخرى جزاكم الله خيرا تاني اتفضل.
نقطة آم، أنا عايزة أتكلم إن نحط إيدينا بقى على أسباب المعاكسات مهم.
يعني إحنا آه، دلوقتي عمالين نتكلم ما بين الولاد والبنات يا ترى مين فيهم السبب ومين فيهم سبب المشكلة آه، أنا عايزة أقول إن السبب الرئيسي في المشكلة هو الفراغ يعني آم، الولد الشاب لو كان مشغول بالمذاكرة مثلا لو كان لسه طالب آه، أو بالشغل لو كان بيشتغل بصراحة مش هيلاقي وقت يعاكس بنت في الشارع ولا على الإنترنت ولا يرفع سماعة تليفون يطلب أي رقم يتصل ببيوت الناس آه، في الليل أو في الصبح يعاكس آه، حرمات البيت تمام بصراحة الفراغ هو السبب الرئيسي طبعا في أسباب ثانوية كتيرة بس أنا شايفة إن الفراغ مع قلة الوازع الديني ده هو أول سبب البنت كذلك يعني البنت اللي مشغولة بدراستها أو بشغلها بصراحة لا هتلاقي وقت ت- تهتم باللبس الاهتمام اللي يخليها آم، تلفت تدور انظار إن- الشباب ان الشباب اه يتلفت نظرهم ليها مهم.
ولا ان هي تبقى خلاص انا دلوقتي نازله رايحه شغلي مثلا انا رايحه شغلي عشان ده مكان عمل ده مش مكان للتبرج ولا للسفور و- مهم.
ورايحه مدرستي نفس الحكايه تمام.
او كليتي انا عايزه آم، انا مشغوله بدراستي مشغوله بشغلي هو ده الموضوع يعني آه، ان ال- ال- اه الفراغ يعني انا مش هو خارج الأساس.
يعني البنت ما تخرجش من بيتها لتلفت انظار الشباب طبعا هو اصلا يعني يا ريت البنات ما يخرجوش غير للضروره اصلا يعني لا بقى ال- ليش- يعني يعني نعم.
هو يعني الاختلاط ده برضو حاجه جالبه لل- للمعاكسات حتى لو كانت المعاكسات الطاهره بالنظرات يعني مو- لو انا مثلا ش- انا اخت مثلا ما- مش ملفته للنظر قوي بس شاب اقرب بيا ممكن يلاحقني بنظراته حتى لو انا مش مش ب- بسعى لالفات نظره بس ما هي دي برضو نوع من انواع المعاكسه تمام.
اللي هي ما فيهاش حاجه وفي حاجه تانية عايزه اقولها سريعا اتفضلي طب خلاص طالما سريعا اسيب فرصه للجزء تمام بارك الله فيك جزاكم الله خيرا آه، استاذ علاء حضرتك شايف اللوم اكتر على البنت ولا على الولد
لا برضو أنا هكرر آه، رأيي الشخصي المتواضع إن الموضوع لا يختزل في إنه العلاقة هي بنت وولد بس تمام يعني عليها تعليقات آه، في الدقائق اللي فاتت على كثير مما قيل آه، أبدأ الأول بالجانب العلمي ال- ال- المتخصص اللي قاله الدكتور صالح في إن إحنا لازم لا ننكر آه، تأثير الهرمونات اللي موجودة والتغيرات آه، الفسيولوجية والتغيرات النفسية اللي بتمثل عوامل ضاغطة على الولد أو البنت في فترة المراهقة دي حاجة آه، احنا بقى ما عندناش اليات في البيت لامتصاص ده ليه لان فقدوا الشيء لا يعطيه غالبا بابا وماما مش مثقفين كفايه في الجانب التربوي والنفسي تمام يعني الناس بتظن ان هو بس لو قلت لهم آه، انا هركز على الجانب الديني انا عايز اطلع اولادي م- ملتزمين دينيا ما هو دي لها ادوات مش مجرد رغبه يعني كل دورك انك تقول للولد ده حرام ده حلال مش كده التربيه الدينيه ولكن يجب ان تناقش وان تمتص وان توجه هذه المشاعر في طريقه حلال مش في طريقه حرام فادي حاجه ما بتتعملش نمره اتنين برضو عايز اعلق على الكلام اللي قاله مهاب قال في النهايه انا بشر يعني مهدي مهدي انا تمام.
بشر الله يا اخي انا نفسي نقول بدل ما انا بشر اقول انا مسلم تمام جميل لان ده الارقى وده الاعلى انت بشر اه بس انت يفرق تفرق عن بقيه البشر اللي بيغطوا هذا الكوكب ان انت انسان مسلم واعلنت اسلامك والاسلام في اللغه العربيه قبل ما نتكلم فقه وشريعه هي- يعني مجرد الكلمه كده تجد انها فيها استسلام اولا فيها تسليم بوجود اله انت مش زي الناس الملحده اللي بتقول احنا ابناء طبيعه نمره اتنين طالما سلمت بإسلامك بوجود خالق فأنت استسلمت للمنهج الأوامر والنواهي افعل ولا تفعل فأنت ميزتك عن بقية الناس إن أنت إنسان مسلم وده مش مش شرف بس بتحطه على صدرك كمسمى ولكن تطبيقك هو اللي بيع- يعلي من قدرك في المجتمع وبالتالي أنا كل ما تلاقي ما الاقي نفسي حن يعني هنزلق واعمل تصرف ارجع افتكر اولا انا انسان مسلم فيحكمني منهج نمره اتنين ودي حاجه مهمه جدا البنت اللي انت هتعاكسها دي ده مش عرض محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني ما هو صلى الله عليه وسلم يوم القيامه احنا ربنا ما ارادش ان احنا نشوفه لكن يا رب ما يحرمنا منه يوم القيامه ومن نوره ومن ال ال ال يعني هذه ال- السقيا الشريفه التي لا نظمأ من بعدها ابدا وهو بينده هيقول ايه يا عمر هيقول ايه امتي امتي يعني احنا كلنا تبعه كلنا نعم.
رايحين له مم.
فيبقى الرجاله رجاله محمد صلى الله عليه مم.
وسلم والشباب شباب صلى الله عليه محمد وسلم.
صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم.
والبنات برضو عرض محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
فيا ريت كل شاب قبل ما يعمل هذا التصرف يفتكر البنت اللي انا بعاكسها دي عرض النبي بتاعي وليها اب وليها ام وليها اخ انت لو حد عمل كده في اختك هتبقى عايز عايز تنزل تقطعه في الشارع ده كنا بنقول ترضاه لاختك ترضاه لامك فانت ليه بتعمل كده الملاحظه الثالثه وهو الخطر المسمى بالانترنت احنا للاسف دي من ضمن الحاجات اللي بقت مضرها اكتر من نفعها مم.
انت عايز تستغلها في البحث العلمي وفي التواصل اهلا وسهلا لكن لماذا لا نضع فلاتر يعني اصل مش معقول ان انا يعني زي المخدرات كده اقول يا جماعه احنا بنحرم المخدرات والقانون بيطاردها لكن احنا هنسيبها في الفترين كده على الرصيف لا طبعا فانا يجب ان انا اعمل توعيه مش منع بس وفي نفس الوقت ما اخليش الجنس والاباحيه والشذوذ متاحين بهذا الشكل ليه لان هذا الكلام بيعمل عمليه تهييج مش للرغبات فقط ولكن بيرفع يا استاذ عمر سقف الخيال عند الولد وعند البنت تمام. هي متخيله بقى ان ما يقدم في هذه ال- ال- المواقع الاباحيه هو تعبير عن الحب هو تعبير عن الشهوه وفيها كثير جدا من المبالغات والاشياء ال- ال- الشاذه عن الفطره ال- السويه فممكن تب- تفهم ان العلاقه الجنسيه لما تتجوز هو ده فتطلبه من زوجها وزوجها لا يقوم بهذه الأعمال وبالتالي يبقى لا هو زوج مش كويس وينهدم البيت والأولاد يتشردوا فأنا شايف إن إحنا أهملنا خطرها ممتد خطرها ممتد تمام أهملنا موضوع آه، الإنترنت تحت دعوى الحرية وأنا بكرر تاني أهملناه الحرية بمعنى التي إيه يا حضرتك تضر يا أستاذ علاء؟
إن تقصد إحنا أطلقناه دون ضوابط أو من الذي أطلقه؟
هقول لك اهو آه. المجتمع ككل تمام.
انت محتاج حاجتين ان آه، آه، آه، يبقى في نقاش مجتمعي نطالب بيه اجهزه الدوله المسؤوله انها تجبر الشركات المقدمه للخدمه انها تضع فلاتر من المنبع من المصدر تمام. على كل ما هو فيه شذوذ واباحيه تمام.
نمره اتنين حضرتك ما شاء الله اشتريت لابنك او لبنتك كمبيوتر في البيت بتروح للمتخصصين يخليهم يحطوا برامج معينه بتمنع ان الكمبيوتر بتاع الولد يتصل بهذه يعني تعمل من- من الناحيتين من المصدر وايضا من الكمبيوتر اللي موجود نعم.
في البيت ثم وليتني تقوم انا بعمليه وليتني التوعية.
انا كوالد وكوالد ايضا في البيت استطيع ان اتعامل مع هذا الحاسب مش جايب الكمبيوتر وانا ما اعرفش عنه حاجه وبالتالي الولد له فالولد هيشتغل لك آه، تمام.
زي الفل آه، بابا ما يعرفش فيه بتعمل حاجة.
ايه انا مش عارف كنت- كنت بذاكر يا بابا وانت مش عارف الصفحه اللي كان فيها قبل كده ايه وما تعرفش تخش صحيح. تجيب ال history بتاع ال- تمام.
المواقع اللي كان عليها وتقدر تعرف هو كان بيزور ايه وما بيزورش صحيح فانا بتصور ان احنا يعني الحقيقه آه، في نقط كتيره جدا آه، آه، بتاثر في الموضوع اكتر من موضوع ان بس ايه هي الولد اكتر ولا البنت اكتر لا المجتمع كله مسؤول طب استاذ علاء كيف نستطيع ان نعالج هذا الامر من قبل وسائل الاعلام
اولا لازم الوسائل الاعلام اللي انت بتتكلم عليها دي تتنبه انها صاحبه رساله تمام
يعني انت لما بتلاقي مثلا قنوات من اللي هي عماله تذيع آه، افلام مخله و... آه، مش هتكلم على افلام آه، جنسيه قنوات جنسيه انا بتكلم على اللي هو بتقول ان الفن رساله والسينما بتقدم رساله طيب هل من ضمن الرساله ان ال- البطله تطلع عريانه هل من ضمن الرساله ان البطل زي الشباب ما اتكلموا كده يبقى آه، آه، المشاهد بيتوحد معاه وشايفه بطل وشايفه جدع وشايفه شجاع بس من ضمن الشجاعه والروشنه انه معاصر يكون مقطع سمكه وديلها زي ما بقول انه يكون مقطع السمكه وديلها انه يكون بيشرب شويه انه يروح يتعرف على البنات ويوقعهم وي... لا طبعا وبعدين زي ما يعني اتفقنا ان احيانا المعايير المزدوجه تكون هدامه وخطيره في مجتمعاتنا قضية الزنا مثلا على سبيل المثال أو النظر إلى العلاقات بين ال- الشباب والبنات في بعض الأسر للأسف الشديد شايفة إن الولد لو بيتشقى ومرافق بنات وبيخرج مع دي وبيخرج مع دي وبيسهر وبيعمل اللي هو عايزه معلش الشباب بقى سيب الواد يتعلم ويعمل أصل الواد هي مبسوط بكده أه الراجل آه، تمام.
أنا أصل ابني راجل طبعا ده يتنافى مع كل معايير الرجولة الحق تمام بس الأول ناخد اتصال من الأردن ونكمل اتفضل اختنا فضيله من الاردن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا كيف ومرحبا حالك بك.
أستاذ عمر يا اهلا بيك اتفضلي أه بدي أحكي في موضوع المعاكسات بصراحة يعني موضوع المعاكسات هو يعني موضوع خطير وهو بداية السقوط نحو الانحلال والفاحشة أه ومن رأيي الخاص أن السبب الأساسي لهذا الموضوع هو الإعلام بشكل مباشر يعني بصراحة إذا بدنا ننظر لأي سبب آخر فنجد أنه الإعلام برضه يعني التبرج السبب هو الإعلام الف- الفراغ السبب هو الاعلام، تاخر الزواج السبب هو الاعلام، آه، ال- ترك تعدد الزوجات السبب هو الاعلام.
لا إله إلا الله.
بصراحه يعني 90% نعم.
من السبب خلينا نقول هو الاعلام، وانا يعني بحكي يعني قبل ما تنتشر الفضائيات هذا الانتشار ال- اللي احنا بنشهده اليوم، مم.
آه، تمام كان في فساد وكان في شر بس ما في مقارنه بين الفساد اللي كان في هذيك الايام والفساد اللي في زمن الفضائيات. يعني واضح جدا انه لا الموضوع كثير اكبر مع الفضائيات مم.
والاعلام والاعلام مش بس الفضائيات يعني الانترنت فض... اعلام والمجلات اعلام ف لكن يعني لكن يا استاذه فضيله عايزين نكون منصفين هل الاعلام هو المسؤول الوحيد أصل شفت حضرتك دلوقتي حضرتك كل ال- موضوع الاعلام بس انا بدي احكي انه الاعلام هو 90% من السبب لانه اذا وجدت اي سبب اخر ستجد انه هذا السبب ايضا اصله الاعلام لا لا.
واساسه الاعلام ويعني يعني انا ماشي الشر موجود من اساس بدايه ال- الخلق ولكن هناك يعني منافذ للفتنه آه، يعني يتضح اثرها بشكل كثير كبير يعني بصراحه انا آه، معلمه آه، لما يكون الاطفال يعني اطفال رابع ابتدائي تسع سنين وعشر سنين هدول ما عندهم يعني خلينا نقول كثير بريئين بس لما يكون احنا في جو المدرسه نجد انه ال- الاولاد يعني كتقليد آه، ممكن يكون قاعد بزاحم عن مقصف عشان آه، انا اسف هالكلمه يعني عشان يحضن بنت صفه لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا يعني بيوقع شيء على الأنا على الارض عشان تنزل تجيبه يمسك ايدها هو ما بحس بشيء هو بيقلد هو لما انت تقول له انت ايش يعني بتحبها بقول لك زي المسلسلات يعني حتى هو ما بقول لك هي زميلتي او هي صديقتي هو يقلد شيء ويقول لك زي المسلسلات يعني بصراحه يعني هدول الاطفال هم ضحايا تمام.
وهم ه- هدول الضحايا في رقبه مين؟ انا اناشد كل ام بتفتح في بيتها على مسلسل وبتتفاعل معك اشد ما يكون التفاعل وابنها قاعد انه تتقي الله باطفالها، هدول الاطفال على ايش راح يكبروا؟ يعني آه، واناشد وسائل واناشد وسائل الاعلام يعني اناشد القائمين على الاعلام انه يا يا اخواننا الدعوه فن يلا نبدا نحط ايدين نحط ايدينا بايدين بعض ونرقى بإن- باعلامنا حتى نصل لاعلام على مستوى راقي يتقبله كل فرد في المجتمع مهما كان مستواه إيه نعم.
ومن خلاله ننطلق للدعوه وننطلق باسلوب آه، قوي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه والقوه الاساسيه في هذا الموضوع هي الاعلام شاكرين لك يا استاذه فضيله ربنا يبارك فيك جزاكم الله عما خيرا معنا ايضا مداخله من اختنا اهلا من الشرقيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا ومرحبا بك اتفضلي بارك الله فيك أستاذ عمر وحيا الله الضيوف الكرام وأقول إن المعاكسات التي تكون من الشباب والفتيات أصبحت ظاهرة متفشية ولا حول ولا قوة إلا بالله وأقول لهذه المعاكسات أسباب منها عدم استشعار مراقبة الله عز وجل والبعد عن الكتاب والسنة والإعلام من جانبه السلبي لكنني أوجه اللوم إلى الفتيات فلو سارت الفتاة في طريقها ملتزمة بزيها الشرعي ممتثلة أمر الله وأمر رسوله لم ولن تتعرض أبدا إلى مثل هذه الأمور إلا من شاب كما يقولون يريد أن يجرب حظه وأقول للشباب الذين يقومون بمعاكسات الفتيات ويرون أن هذا من الروشنة أتظنون أنكم خلقتم بلا أم ولا- وبلا أخت بلا زوجة وبلا بنت كلا والله نعم.
فإن ما تفعلوه مع غيركم يفعل مع نسائكم فكما تدين تدان شكر الله لك وجزاء أستاذة نهلة.
سيئة سيئة مثلها والسلام عليكم ورحمة الله نقة بنقة ولو شئت زادت الدقة معنا أيضا اتصال من أخونا عودة من السعودية السلام عليكم أستاذ عودة السلام عليكم السلام عليكم رأي حضرتك في موضوع حلقة اليوم
السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا رأيي أن المفروض كل آه، جامعة ال- بالنسبة للجامعات والكليات ال- اللي في مصر
أي تفضل اسم- تفضل كل أستاذ آه، يعني كلية البنات تبقى مثلا وحديها على جنب وكلية ال- الشباب على جنب زي السعوديين هنا والله عاملين يعني حاجة كويسة كثير تمام ما يعني.
بقاش في اختلاط يعني اه والله ما فيش تمام.
اختلاط بارك الله فيك جزاكم الله خيرا عن هذه المداخله آه، استاذ علاء كنا بنتكلم ان دلوقتي لما بروح اقول لي ولي امر ان ابنك النهارده بيعمل كذا وك... آه، الواد مقطع سمك ودي هيبقى مبسوط جدا بابنه ان ابنه بقى أنا- واد أنا عايز, مخربش زي أنا عايز ما بنقول.
أعلق على المكالمة الأخيرة الحقيقة قبل ما أكمل النقطة دي إن طيب يعني هذا يعني زماننا الاختلاط هنا هو ما دول اول ما خرجوا الد- خلصوا الدراسه هيروحوا على كليه دول يعكسوهم ودول هيطلعوا على كليه دول عشان يتعكسوا إيه نعم.
هي القضيه هو حل من ضمن الحلول يعني إيه دي نعم.
ده احد الوسائل المطروحه تمام.
للنقاش صحيح.
صحيح. لكن لابد من التوعيه والرقابه الذاتيه وزي الاخت ما قالت ان الرقابه آه، رقابه المولى سبحانه وتعالى هذا المعنى غاب عن كثير من الناس تمام. ان انا ما حدش شايفني بابا مش شايفني ما حدش في الشارع هيقول لي عيب خلاص مم.
الناس بطلت تقول عيب فانا ممكن اعاكس وما حدش شايف وبينسى ان ربنا مطلع سبحانه وتعالى تمام والمثل اللي ماشي بين الشباب النهارده للبلد اللي ما يعرفكش فيها حد امشي فيها وبرتع ايوه اتفضل نرجع للمعايير المزدوجه ال- الاب تقول له ابنك بيعمل وبيعمل وبيعمل ويصل الى حد العلاقات اللي هي علاقات زنا هتطش شباب بكره يعقل بكره يبقى مش عارف ايه بينما لو قلت له ان بنتك و- وقعت في علاقه مع شاب هيبقوا عايزين يذبحوها ويقتلوها صحيح.
لماذا هذه التفرقه يا استاذ علاء لان احنا غلبنا المواريث الاجتماعيه عن شرع الله وسنه رسوله صلى الله, صلى الله عليه عليه وسلم, وسلم.
وسلم. ع- عند ربنا سبحانه وتعالى الجريمتين زنا تمام والعقوبة واحدة على الزاني سواء كان راجل أو ست تمام.
لكن إحنا بنعتبر ده طيش شباب عند الولد وبكرة يعقل وعند البنت مصيبة وكأن ربنا سبحانه وتعالى عشان ما حطش عند الراجل غشاء بكارة جسدي يبقى هو ملوش شرف أليس للرجل شرف؟
بلى إذا هذه القضية محتاجة تتعالج أيضا داخل مؤسسات الدعوة داخل البيوت آه، داخل وسائل الإعلام آه، صاحبة الرسالة اللي هي عايزة توصل لرسالة آه، آه، محترمة ويمكن الأخت اللي قالت كل حاجة الإعلام كل حاجة الإعلام والله طبعا يعني هو مؤثر جدا وتأثيراته السلبية النهاردة عليه عامل كبير جدا يعني خصوصا ان آه، بيوت كتيره فاتحه الموضوع على البحري تمام.
دون رقابه يعني مهند ونور بقوا يعني مقطعين الدنيا صحيح انا لغايه هذه اللحظه اللي بكلم حضرتك فيهم ما اعرفش مين مهند ومين نور الا انهم قالوا لي دول كان مسلسل تركي وكان فيه مش عارف ايه وان البنات هتتجنن على الولد ابو قصه وعينين ملونه قلت لا حول ولا قوه الا بالله هو ده ما يصدر الينا من الخارج نعم. طب انا هفترض آه، افتراض افرض قفلنا كل القنوات اللي عندنا هو احنا ما عندناش هجوم جاي من الاقمار الاخرى الاتيه من الغرب اين هويتك الاسلاميه اين ثقافتك الاسلاميه اين صدقت حصون الدفاع نعم.
ضد كل ما ياتي الينا من الغرب بارك الله فيك استاذ محمود اذا المعاكسه هي بدايه الانجراف الى الهاويه نعم اتفضل في الحقيقه المعاكسه مش بدايه الانف... مش البدايه لكن المعاكسه خطوه بعد البدايه، البدايه طبعا كل الحوادث مبداها من النظر، النظر ده يعني الشاعر كان دقيق جدا وكان موفق لما قال كل الحوادث مبداها من النظر. لما تبدا الهاويه بتبدا لما تبدا بتبدا بالنظر. بعد النظر بتبدا بقى خطوه نظره فابتسامه اه بعض الناس بتتوقف بعض الناس ما بتصلش نسال الله ان يحفظنا جميعا لكن هي المشكله في الاستمراريه آه في الحقيقه آه آه الاعلام انا عايز ارجع لنقطه الاعلام واكمل بس آه، معلش يا استاذ استاذنا بقى ان انا آه، هدوس وعكسه بقى في الحته دي آه في الحقيقه موضوع الاعلام آه موضوع خطير جدا تمام و... ولو تجاوزنا فكره الاعلام انه مش اذاعه وتلفزيون وراديو ده دلوقتي الاعلام ان انت تبقى قاعد في اوضتك وقافل وقافل ب- باب اوضه النوم بتاعتك وتفتح نت بتشوف كل ما يعني نسال الله سبحانه صحيح.
وتعالى ان يحفظنا جميعا فالقصه مش قصه تلفزيون ومش قصه آه، فضائيات عربيه القصه دلوقتي بقت في العمق الاعلام دلوقتي ده آه، تليفون بلوتوث بينقل لك كل ما مم.
تتخيله واحنا قاعدين دلوقتي بنشوف توسع كل المفهوم.
الدنيا. اه توسع المفهوم تمام.
ويسر الوقوع في المحظور الى اقصى درجه ومش معنى كده طبعا ان انا بقول ان الاعلام هو المتهم الاول او هو المتهم كليات لكن عليه عامل عايزين- كبير اه عايزين نقول تمام.
لو ناخد ناصر وسعنا ونرجع الموضوع.
تاني آه، ناصر من ليبيا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رأي حضرتك في موضوع حلقة اليوم اتفضل والله طبعا الموضوع شيق وبحيي جميع القائمين عليه بارك الله فيك اتفضل حضراتكم خاصة الأستاذ علاء الديني والجميع طبعا لهم التحية جزاكم الله خيرا أولا يا أستاذ علاء الديني والحاضرين جميعا هو الكل على الأب والأم الموضوع كله فيه الاب والام المسلسل النهارده بيبقى فيه لقطات مثيره ماشي والاب والام قاعدين والابناء قاعدين ولا حياء لمن تنادي صحيح.
يبقى الام والاب قاعدين جنب ابنهم وساعات كثيره بال- يقبض الاب الام يقول لها شوفي يعني ازاي شوفي بنتك قاعده تحكي ازاي شوفي ابنك قاعد يحكي واحد من الجيران قاعد طريقه تلقى وتفرج على الزاد لقطات عاليه الصدور لمرضى إذا حضرتك يا أستاذ ناصر حضرتك شايف إن اللوم أيضا على الإعلام والإعلام عليه عامل كبير أليس والله كذلك؟
هذا الحق في الحلقه دي بارك الله فيكم موقنين عليها جميعا أحسن الله إليك معنا أيضا مداخلة من أخونا أبو حمزة من الأردن السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا أبا حمزة الله يعطيكم العافيه وبرنامج جيد جدا والله بارك الله فيك اتفضل ال- بالنسبه للعتب كله على الاعلام اولا زي ما الناس كلها بتقول ثانيا قرار البنت او المراه بصفه عامه في البيت هو اهم من كل شيء ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا وقرنا في بيوتكن ده اهم شيء قرار البنت في البيت هو اهم شيء يا عم عمر صح ولا لا؟
صحيح ولو البنت استقرت في البيت وقررت بقت قررها في بيتها مستحيل لو مستحيل يحصل معاكسات من اصله حتى لو اصلا لو استقرت في البيت وطلعت بره نعم منقبه منتقبه او محجبه بس ما حدش هيستقدر يبص ليها اصلا صحيح طيب بارك الله فيك معنا الدين كله قرار يا عم البنت وخلاص جزاكم الله خيرا الله معنا مداخلة من أخت أم فارس من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله والدتنا العزيزة الله يخليك اتفضلي.
حياكم الله يا شيخ عمر وضيوفك الكرام الأستاذ علاء والأستاذ محمود تحياتهم لك وشبابنا المتألق في البرنامج الشبابي مع الشباب لو سمعنا الكلام وجبنا الشباب زي ما حضرتك قلتي اه وب- آه، وبعدين و- جزاكم الله خيرا والله على روعه الموضوع آه، لانه موضوع خطير ومعذره في اللفظ آه، مخزي صحيح والله وصل الحال ان المعاكسه تساوي تساوى فيها البنات والاولاد على عكس ما كان في الماضي يعني سبحان الله يعني وانا بقول ان الاسباب اولا عدم الوزع الديني عدم مراقبه الاهل للابناء الصحبه السيئه الاعلام السلبي لان الاعلام فيه ما هو مفيد آه، وكل ده طبعا ما ننساش حاجه مهمه ان الشيطان بيجري في العروق مجرى الدم يعني تمام آه، والفائز الناجي هو الذي ينتصر على الشيطان آه، قبل ان يغلبه الشيطان طب رأي حضرتك أم فارس ما هو الحل؟
الحل اه يا ده موضوع آه، حي- من يعني آه، تغيير جذري الدين الدين في الدرجة الأولى هنعلم أولادنا نعلم أولادنا ال- الدين من البداية من الصغر الحلال والحرام ال- الميل من الرجل للمرأة والمرأة ده موجود من من خلق ال ال ال- من بداية الخلق يا أستاذ عمر تمام آه، لكن التهذيب نهذب ولادنا نهذب آه، نعلمهم الاخلاق نعلمهم زي الرسول ما قال ترضاه لامك ترضاه ل- لاختك لعمتك مش تمام.
هنرضى طب- طب طب بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا على هذه المداخلة لاهلك اذا ما ترضوش للاخريات يعني إيه نعم بارك الله فيك جزاكم الله خيرا معنا أيضا مداخلة من أم غسان من تونس السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله أم غسان على السلامة يا ابني يا عمر بارك الله فيك بارك اتفضلي الله فيك على هذا البرنامج القيم الثري الله يحفظك وأنا أرحب بضيوفك الكرام تحياتهم لك والإعلامي على الأخ علاء نور الشاشة مشرفنا والله.
ونورنا النهارده برنامج مع الشباب والله. والله يا ابني موضوع حساس جدا جدا وأنا من رأيي أراه أن ال- التربية من الأ- من من العائلة مهم.
لما يكونوا الأبناء واخذين طريق صح وتربية سليمة وتوجيه صحيح أظن تكون الأمور جيدة ما نوصلوش إلى درجة درجة كبيرة ياسر آه، المعاكسات هذه من طرف الشباب في كل إيه نعم.
أنحاء الدول العربية تمام احسن الله اليك بارك الله فيك على هذه المداخله نرجع لموضوع الاعلام حضرتك كنت بتتكلم فيه
آه، احنا بنقول ان الاعلام آه، في الحقيقه بيلعب دور خطير جدا تمام.
على الاقل مثلا لما يظهر في فيلم والاعلام مش يعني لما يظهر في فيلم مثلا ان من مسلمات البطل مثلا انه يبقى ماسك سيجاره مثلا ويبقى فاتح مش عارف ايه وبتاع يعني دي مسلمات ب- بتتراكم داخل ال آه، بتكون الشخصيه شاء ام ابى انه بيقبل بتيجي حته تانية بقى التربيه بقى في الحقيقه مجموعه المكالمات في الحقيقه اكدوا فكره التربيه وده فعلا في في موضوع المعاكسات بالذات بتلاقي موضوع التربيه ده مساله في غايه الخطوره يعني مثلا ال- الحكايه دي حصلت في في في في, في الثوره في ايام الثوره والبشوات والكلام ده كله وهو بيحكي بيقول ان انا كنت سهران تمام.
آه، في- هو هو ما كانش ما كانش من القاهره كان من مغترب وجاي يذاكر في كليه طب فواخد اوضه على السطح كده وقاعد لوحده وقاعد يذاكر والدنيا ضلمه يقول لك وكانت ليله ممطره وشتاء وبتاع والكهرباء قطعت وكان قاعد يذاكر على شمعه في يوم- في اللحظه دي بيقول بنت من آه، من بنات البشوات عرف بعد كده انها بنت من بنات البشوات كانت ماشيه في الشارع آه، راكبه العربيه بتاعتها فوجئت العربيه بتاعتها ايه عطلت خلاص الدنيا ليل وضلمه وشتاء ومطره وبتاع طب هعمل ايه آه، بصت الدنيا الناس نايمه بقى آه، قفلت العربيه بتاعتها وبصت فوق على السطح لقت ايه النور فوق خالص كده واخد بالك طلعت قالت اتوكل على الله واطلع طلعت خبطت على الشاب فوجئ الشاب في وسط الليل بنت داخله عليه لابسه كلام بقى اللي هو يعني نسال الله ان يعافينا طيب اتفضلي دخلت إيه طيب سابها في الاوضه وايه وقعد بره انتهى الليل وفوجئت ان فوجئت البنت ان الليله انتهت ومشت إن انها مشت سليمه مفيش مشاكل يعني مم.
لا لا خبط عليها ولا ولا ولا راحت حكت لباباها قالت حصل كذا كذا الراجل طبعا ذهل يعني ازاي بنت مع ولد طول الليل وما قربش وبتاع انا عايز اكد لحضرتك فكره المراقبه الالهيه في الموضوع والتربيه الدينيه في الموضوع بتلعب دور المساله مش مساله ان انا افلتر اه الكلام ده خطوات جيده جدا استاذنا اكد عليها لكن نقف عند فكره التربيه المراقبه الايمان اصلاح الحال ن- نغرس هذا في قلوب ابنائنا اه اه نعم. ده اللي انا قلته يا اه أستاذنا.
ما انا بقول بقى انا قلت انت بتفلتر من ناحيه وبتوعي من أنا ناحيه بأكد- يعني بأكد.
السلاحين مطلوبين أنا يعني بأكد.
ده لوحده لا وده لوحده صحيح ده انا باكد الفكره انه الاسلحه دي مطلوبه لكن ياتي المراقبه اللي هي الاختلاط اه كويس وبتاع بس في النهايه ايه اللي عايز يعمله ايه هيعمله تمام.
واخد بالك آه، آه، رئر باشا ده بعت للشاب ده عشان يشكره بقى يعني ده موقف يعني في لغه العصر موقف آه، فريد يعني آه، فوجئ ان الراجل الش- الباشا ده فوجئ ان صوابع ال- الشاب ده ايه يعني مر- م- مربوطه وبتاع بعد ما شكره وبتاع قال له انا عايز اعرف بقى انت اديك في ايه يعني ايه المشكله يعني تحت الحاح الباشا ده قال له انا بما انك بقى يعني على حيط هقول لك بقول لك انا طول الليل شوف بقى مساله المراقبه ولا حاجه طول الليل البنت جوه والباب مقفول وانا قاعد اذاكر على الشمعه الشيطان يقول لي ايه ادخل اعمل اي حاجه يعني انت الفرصه جات لك ده دي اسمها فرصه ما بتجيش في العمره الا بقول لك احط صباعي فين في الشمعه فتذكر نار ايه نار الاخره نار الاخره والعياذ بالله بقول لك اقعد ساكت شويه يجي شويه الشيطان يقول لي ادخل اه احط صباعي التاني في الشمعه ومر الليل ما بين يقول لك و- ومضى الليل ما بين الشمعه وما بين اصابعي وما بين الشيطان والعياذ بالله فطبعا الراجل اوتوماتيك على طول ايه كان مكافاه له انه ايه زوجه إيه، نعم.
ايه بنت بارك الله فيكم شباب محمود شاركنا تقول ايه والله فعلا آه، انا بايد راي الجميع اللي انا شايفه ان الاعلام هو فعلا آه، عليه هو العامل الاساسي آه، زي ما الاخت بتاعت الاردن قالت ان آه، الكليبات ال- بتاعت اليومين دول الجديده تمام.
الافلام لان الاعلام اللي انا شايفه ان هو بدا ياخد ال- المنطلق بتاعها من منطلق تجاري مم.
العمليه بقت تجاريه في الاعلام آه، يعني مش بيهتم ما يطلب المشاهدون يعني او, أو ما يثير المشاهدين فبالتالي نعرضه اه الاعلام مش بيهتم مثلا بان في مشاهد هذا تخدش الحياه نعم.
مثلا ومش عايزين نعمم ده على الاعلام كله اه طبعا تمام عشان نكون منصفين انا يعني.
اقصد بس الكليبات تمام.
والافلام دي تمام آه هو أخ... اخدوا المنطلق بتاعها ان هي ايه تجاريه تمام ما بيهتموش محمود بقى انت شايف ايه الحل؟
الحل الحل ان هو هو طبعا انا من رايي ان انا شايف ان هو غلط ان احنا نحط قيد مثلا على ال- الاخ اللي قال له في الجامعات نفصل مش ده الحل الحل لا ما ده نحطش- حل من ضمن الحلول لا ما نحطش آه.
احنا ما نحطش قيود تمام.
احنا نزرع الحياء جوه ال- تمام الشباب زي ما قال الاستاذ علاء ان احنا نغرس الوعي ونعرف الشباب هو اهم شيء الحياء اه لا لازم يت- يتغرس نعم.
الحياء جوه الشاب والبنت تمام.
اللي هو يعني ما- تبقى من جواها آه، جواها الرغبه قويه انها تبقى ماشيه مستقيمه ماشيه ما فيش اي حد يبص عليها هي اللي بتجبر اللي قدامها ان هي تبقى ماشيه مستقيمه مثلا بدون لبس مثلا كعب عالي بدون لبس مثلا فستان قبه مثلا آه، كده.
سعيد آه، الاستاذ علاء كان بيقول لنا النهارده آه، ان كتير من اولياء الامور لما تيجي تقول له ابنك بيعاكس فلانه وابنك قال كذا او عمل كذا بيتبسط ان ابنه واد مخربش زي ما بيقولوا ولو حد قال له ان بنتك عملت كذا ممكن يقوم يقتلها انت شايف ان ده فعلا؟
اه فعلا موجود طب ليه؟
يعني مسألة برضو إيه يعني الولد ولد يعني احنا مجتمعنا العربي الولد آه، مباح لأي حاجة يعني يروح ويجي يسهر يروح المكان اللي هو عايزه اه يعني وبرضه يعني متطلبات الحياه ما بقت في ايد كل واحد يعني مثلا شاب راكب عربيه مع فلوس في جيبه يعني الدنيا متظبطه معاه ففاضي هيعمل ايه تمام انما البنت طبعا عليها قيود وبرضه احنا مجتمع حامي شويه مجتمع عربي البنت بنت م- م. شايف الحل في ايه؟
لا الحل زي ما اتفضل اساتذتنا بما ان المسؤوليه مشتركه ما بين الاعلام والاسره والصحبه وكده فلازم يبقى في حل من كل ناحيه مم.
فالاعلام عليه دوره برضه توعيه والاسره اي نعم زي الاتصال اللي جه من شويه قال لك الولد بيخرج يبقى متربي على القران وحافظ قران وبيصلي وبيعمل كل حاجه بس بيخرج ما الصحبه فعلا تمام الصحبه عماد الحل ايه؟
هو حضرتك طبعا الاول آه، نبص الاول البنت دي اصلا بتعمل كده ليه؟ لما, بتل... لما بتلبس لبس متبرج وتطلع ليه؟ دماغها في ايه؟
م- م.
هل مثلا هي طالعه كده تقليد لحد؟ طبعا الت- طبعا ده يبقى عيب من الاسره مم.
طبعا حضرتك طب طالعه كده عشان مثلا يبقى لها فرصه زواج آه.
برضه ما بتبص لها ما تلاقيش مش, تمام.
مش هتلاقي ما فيش حد معاش يعني يشوف واحده متبرجه ويف... وشاب محترم وهيفكر يوم من الايام يتجوز مم.
هو حضرتك او مثلا انا ممكن اعكسها بس ما اتجوزهاش آه، مثلا لو يعني.
كان بتقول على سنه آه، الشباب دلوقتي واحده متبرجه آه.
مش شرط اتسلى بيها ممكن صحابات عادي، لكن واحده متبرجه هي لما الواحد ما يفكرش يتجوزها تمام.
في حاجه تانية في الخوف من ان الواحده المتبرجه ديت هي اللي تسحب رجل الش- يعني بقت- بقت تبقى حاجه عاديه بالنسبه للشباب فالشباب في الت... يعني الشباب تقدم ليها مم.
وبقت تت- فرصها للزواج اعلى من اللي هي محترمه اللي بتمشي اللي ما, ما بتظهرش مفاتن بتاعتها تمام اللي قاعده في بيتها آه، يعني بتشوف بتراعي ربنا ديت فرصها في الزواج تمام.
انا خايف ان هي فرصه في الزواج تضيع واللي هي متبرجه تبقى فرصها في الزواج هي اللي تبقى اكتر من كده وعايزين نقول ان ان رزقه الله عز وجل آه، رزقه.
آه، اخونا مهدي تقول ايه؟
اقول بص آه، البيئه البيئه نفسها هي اللي بتحكم على الانسان مم.
يعني حضرتك لو شفت في الشارع مثلا واحده لابسه محترم آه، كويسه مفيش حاجه فيها تلفت النظر عمرك في حياتك ما هتفكر ان انت تبص لها ولا تعكسها يعني ده يبقى قله ذوق منك يعني فاهمني ما ما تفكرش ان انت تبص لها ولا تعكسها ولا اي حاجه انما لو واحده لا مؤاخذه يعني لابسه كده و عادي يعني فاهمني تمام.
هتلفت النظر ليك مم.
اكيد هتبص تمام فاهمني مم.
آه، بس يعني كل البيئة برضو يعني البيئة هي اللي بتحكم على الواحد تمام بارك الله فيك آه، استاذ علاء اتعلمنا منكم كاعلاميين كبار آه، ان الاعلام مش هو وظيفته ان هو اللي يحل لكن هو بيساهم آه، في هذا الحل لكن كيف يساهم الاعلام بشكل جدي في آه، يعني معالجه مثل هذه القضايا
طبعا انا بختلف مع اللي بيقول ان الاعلام آه، مجرد يفجر بس القضايا آه.
و- ومش هو طبعا اللي هيلعب كل الدور في الحلول يعني هو تمام.
لا يمتلك الادوات كلها في ايده لكن انت دورك التوعيه لا انا هضيف للتوعيه حاجه تانية وده اللي انا بتصور انه ممكن يبقى قيمه مضافه نخرج بيها النهارده من من هذه الندوه ان انا بسميه الجانب التحريضي معنى التحريض على الخير مش تحريض على الشر طبعا أها، أها.
بمعنى ايه انه لو حلقه وخلصت واتكلمنا والناس قالت اه والله عندهم حق ما هم ما عملناش حاجه لكن اذا نق- دعينا لنقاش مجتمعي وان يبقى في ندوه وندوات ويت- ويتشارك اكتر من آه، آه، آه، من قناه يعني خدت بال حضرتك مثلا لما حصل ازمه في موضوع آه، الرياضة.
اه الرياضه وماتشات آه، الكوره كل قنوات الرياضه اشتركت كل القنوات اشتركت واتجمعت وايه مش بس البرامج ده رؤساء القنوات واصحاب القنوات قعدوا واجتمعوا وعملوا كارتيل كده وعملوا زي آه، تنظيم ما بينهم تمام عشان يعلنوا عن موقف موحد مهم.
فاحنا محتاجين نحرض على ان يبقى في نقاش مجتمعي لان احنا الاطراف الم- المعنيه زي ما قلنا في آه، الدعوه وفي الاعلام وفي الم- المسجد وفي الاسره وايضا اجهزه الدوله المختلفه المسؤوله عن عن الاعلام ومسؤوله عن الانترنت ومسؤوله عن حاجات كثيره جدا فلا يمكن ال- البرنامج ينتهي ونقول خلاص احنا خدنا قرارات لان احنا مش مش اصحاب سلطه صحيح لكن لو تجمعت مجموعه من القنوات ومجموعه من البرامج وجمعيات خيريه كتير وجمعيات ثقافيه وجمعيات م- من المعنيه بالعمل الاجتماعي والعمل الخيري هنقدر ان احنا مؤسسات المجتمع المدني مع الدوله مع الاعلام مع الناس ان احنا نحفز على نقاش هذا الموضوع ومن ثم اتخاذ قرارات فاعله يكون لها تاثير اما ان انا اقول انا بس هفجر القضيه واسكت والناس تتلهي طب ما كتير من وتتشغل الشباب وكتير من مشاهدينا استاذ علاء يقول لك ياما ندوات آه، عرضت ياما ايضا محاضرات ياما ايضا لقاءات تلفزيونيه وقلنا الحلول ومع ذلك دول لا يضيع حق وراءه مطالب تمام بتشوف الناس اللي هي يعني الحوار بيفشل مره واثنين وثلاثه لا بيقف وبيعمل وبيعمل وقفه احنا عايزين نصمت اه عايزين اه نوصل الى حل تمام. هذه ليست دعوه للعنف ولا للصدام لا شيء بشكل سلمي احنا في النهايه عايشين في مجتمع واحد تمام. فاذا استشعرنا الخطر وده اللي بيفكرني بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث السفينة الناس اللي راكبين فوق والناس اللي راكبين تحت لو سيبنا الناس اللي تحت يقول لك النص التحتاني ده بتاعنا نفتح فتحة في السفينة عشان نشرب مية السفينة هتغرق باللي فوق واللي تحت نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك فإن تركوهم غرقوا وغرقوا جميعا نعم. وإذا أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا تمام أستاذ على نهاية هذه الحلقة أود من حضرتك نصيحة أولا للقائمين على الإعلام نصيحة أخرى أيضا للهيئات الرسمية والجهات المسؤولة في البلد نصيحة أخرى أيضا لكل الأسر والشباب والبنات
على فكرة أنا ممكن أجمل للثلاث أطراف اللي حضرتك ذكرتهم نصيحة واحدة م. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته جميل. فالإنسان اللي بيقدم في الإعلام شيء يغضب الله وهو فاكر أن دي شطارة وتجارة واللي تغلبه والعبه ومعلش والجمهور عايز كده أقسم بالله يا أستاذ عمر رغم كل الفساد اللي احنا بنتكلم عنه وكل الشرور التي انتشرت في مجتمعاتنا الإسلامية ما زال إلى الآن عندنا قناعة إن شاء الله أن العملة الجيدة سوف تطرد العملة الرديئة ولما بتقف تتكلم في أي محفل مجتمعي في أي برنامج عن قيم الخير بتجد اتصالات زي ما أنت شفت كده من السادة المشاهدين إينا. كلها بتؤيد قيم الخير وبتحارب قيم الشر إينا. فأنا بقول لكل واحد قاعد على كرسي مسؤول عن إعلام مسؤول عن قرار أو مسؤول عن تربية أولاد اتق الله فيما تقدم لان حتى الاب والام مسؤولين لان الولد البنت والبنت دول ان اتربوا تربيه اسلاميه صالحه اصبحوا لبنه في مجتمع مسلم قوي وان اتربوا تربيه فاسده انفجروا في وش المجتمع كله واصبحوا قيم هدامه فاتقوا الله فيما تقدموا لمجتمعاتكم ونسال الله السلامه احسن الله اليك اعطنا في جعبتك في دقيقتين يعني نبدا الموضوع معلش انا هبدا الموضوع باكرا قوي ان هو قبل الزواج الراجل قبل الرجل قبل ما يتزوج يظفر بذات الدين ويستشعر ان هو هو بيتزوج ان هذه ستكون في يوم من الايام ايه ام اولاده تيجي المرحله الثانيه بقى ال... نيجي ال... سريعا بقى في نقاط سريعه المراقبه لله سبحانه وتعالى التربيه الايمانيه مه. ان الاب والام ينتبهوا جدا انه يواكبوا يواكبوا ابنائهم في انه زي ما حضراتكم تفضلتوا وقبل ما يجيب كمبيوتر يبقى واخد باله قوي ازاي بيشتغل وازاي يدخل وازاي يخرج مواكبه العصر في لغه مخاطبه الابناء مساله التربيه بالمنع غير مقبوله تماما الامر والنهي هذه تربيه في الحقيقه تربيه خاطئه جدا مساله تربيه البنات يا استاذ عمر مساله في غايه الخطوره سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان يسمع السيده عائشه كلاما رقيقا فيقول لها يا عائش حتى يشبع لها ايه العاطفه الاباء يهتموا بانه يسمع يسمعوا بناتهم كلام طيب جميل نظيف عشان يقيها بيديها تطعيم انها ما تفاجئش انها بتسمع كلام حلو مره واحده لا بيطعمها وبيديها كلام كويس نملي هذا الفراغ العاطفي كما قال الدكتور صاحب آه الكريم جزاكم الله خيرا مشاهدينا احباب بنختم هذه الحلقه ننوه طبعا ما يسمى بعيد الام هيكون قريبا في خلال اربع او خمسه ايام فانا عايز اقول ان هناك فتوى لسماحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين عليه رحمه الله يقول في فحواها ان انه لا يوجد لدينا في الاسلام سوى ثلاث اعياد عيد الفطر عيد الأضحى وعيد المسلمين الأسبوعي وهو يوم الجمعة ويقول شيخنا رحمه الله تعالى إذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكر في السؤال والمسمى بعيد الأم لا يجوز فيه إحداث أي شيء من شعائر العيد كإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر, ويفتخر به وأن يقتصر على ما حده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فلا يزيد فيه ولا ينقص منه والذي ينبغي للمسلم المسلم أيضا ألا يكون إمعا يتبع كل ناعق بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى حتى يكون متبوعا لا تابعا وحتى يكون أسوة لا متأسيا لأن شريعة الله والحمد لأن هذه شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والأم أحق من أن يحتفى بها يوما واحدا في السنة بل الأم يحتفى, لا يحتفى بها طوال العام بل الأم لها حق بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها وأن يعتنوا بها ويقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان ومكان حبيت ان انا اختم بهذه الفتوى لسماحه شيخنا العلامه العثيمين رحمه الله تعالى حتى نكون يعني ماشيين مع مع الواقع مشاهدينا في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي الأستاذ محمود قلعاوي الذي شرفنا في هذه الحلقة بارك الله فيك جزاك الله خير وجزاكم الله خيرا ونتمنى ان شاء الله تكون معنا في حلقات اخرى باذن الله تعالى. كما يسرني ايضا ويسعدني ان ارفع باسم اداره قناه الرحمه وباسمي وباسم جميع المشاهدين خالص الشكر والتقدير لضيفنا العزيز الاعلامي المتميز الاستاذ علاء بسيوني شرفتنا ونورتنا في حلقه جزاكم اليوم.
الله خيرا ويثقل الموازين ان شاء الله بكل الافكار والقيم الايجابيه التي قيلت في هذه الندوه المباركه الله يحفظك ويبارك فيكم اتمنى يكون هناك استمراريه وايضا تواصل معنا استاذ انا معكم ان شاء الله في اي يعني مشوار خير ان شاء الله ربنا يثبتنا بارك الله فيك واحسن الله اليك جزاكم الله شبابنا جزاكم الله خيرا محمود سعيد عماد آه، مهدي جزاكم الله خيرا شرفتونا النهارده وايضا امتعتمونا واسعدتمونا بارائكم بارك الله فيكم مشاهدينا ايضا قبل ما انسى عايز اقول ان هذه الحلقه موجوده على موقع قناه الرحمه www.الرحمة.tv الحلقة إن شاء الله تكون موجودة بجودات مختلفة بإذن الله تعالى لكم في نهاية هذه الحلقة تحيات عمر الحنبلي وتحيات كل فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب نراجع سنة أو صورة بين الكتاب هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب